وارتقوا وتمتع في أرقانا ما اقرأ وارتقي بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله بر القائل تجويدك القرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من حلقات اقرأ وارتقي تعالوا نلتف سويا مع الفقرة الأولى الفقرة الأولى حكم اليوم تختص بالإظهار الحلقي بس عايزين نمهد للإظهار الحلقي بما بدأناه أو نذكر بما قد بدأناه في الحلقة السابقة إحنا في الحقيقة كنا بدأنا في الحلقة السابقة نبين أوجه الفرق بين النون الساكنة والتنوين طبعا كلنا عارف شكل النون الساكنة نون لكن أعني بكلمة السكون قد يأتي أو قد تأتي النون إما معراة تماما أو يرسم عليها رأس الحاء الصغير أما التنوين كما معلوم لدينا هو ضمتين أو فتحتين أو كسرتين بس العلماء في الحقيقة بينوا أوجه فرق أخرى إيه هي أوجه الفرق؟ تتلخص في مجموعة فروق أول شيء لو نفتكر كويس إن النون الساكنة قد تأتي أصلية وقد تأتي وقد يأتي التنوين زائد تاني النون الساكنة قد تأتي خلي بالكم أصلية بينما التنوين يأتي زائد طب ادينا مثال هو انت دلوقتي لما تيجي تقول او حضرتك تيجي تقولي ينهون النون اللي في النص دي بتاعت ين انا عايز نون ساكنه ينهون ينفع اشيل النون بتاعت ينهون طب جربوا كده وشيلوها ينهون ينفع اقول يهون حصل خلل يبقى هذه النون زائده ام اصليه اصليه لان بمجرد ما حذفنا النون حدث خلل في الكلمه يبقى ها هنا النون اصليه يبقى ده نقطه طب عليم عليم ده تنوين شيل التنوين هتبقى عليم حصل حاجة في الكلمة ما حصلش حاجة يبقى التنوين زائد يبقى أول نقطة استفدناها إن النون الساكنة أصلية إنما التنوين زائد بس بعض علمائنا وتحديدا الشيخ محمود خليل الحصري في كتابه الرائع أحكام قراءة القرآن الكريم يمكن دي فايدة هو أضافها رحمه الله تعالى لأنه كان مصنف كان مصنفا رحمه الله تعالى الشيخ محمود خليل الحصري أضاف أن النون الساكنة زائدة بعض كل معظم كتب التجويد كتبت أن النون الساكنة أصلية زائدة النون الساكنة أصلية التنوين زائد النون الساكنة أصلية التنوين زائد كله نقل لكن أضاف رحمه الله تعالى أن ممكن تأتي النون الساكنة زائدة إزاي؟ تعالوا كده في كلمة زي كلمة انفلق انفلق لما أجي أوزنها أوزنها إزاي؟ انفعل يبقى لما يحدث توازي انفلقا انفعلا اللي مع الفاء اللي تحت الفاء واللي تحت العين واللي تحت اللام انفلق لان اصل الكلمه فلقه يبقى النون زايده ولا اصليه زائد يبقى حدث بالفعل ان جه النون الساكنه في كتاب الله تعالى اصليه وده الاصل وجاءت زائده يبقى اما ما اجي قارن او للنون الساكنه أصلية وزائدة إنما التنوين على طول زائد أدي واحدة تعالوا ناخد حاجة تانية بسرعة النون الساكنة النون الساكنة ممكن تيجي في اسم وتيجي في فعل وتيجي في حرف ينهى ده فعل ولا لا سندس ده اسم ولا لا لن حرف ولا لا يبقى النون الساكنة حدثت بالفعل إنها في فعل وفي اسم وفي حرف إنما التنوين طول عمره في الأسماء حتى في حاجة علموها لنا مشايخنا زمان قال لك أول ما تلاقي تنوين على الكلمة اعرف إن الكلمة دي اسم عشان كده كانوا بيعلمونا في اللغة العربية يقول لك إيه التنوين من علامات الأسماء خدتوا بالكم من الحتة دي التنوين من علامات الإيه الأسماء يعني بمجرد ما عينك تلقط التنوين على الكلمة اعرف إن الكلمة دي اسم عليم سميعا بصير كل دي أسماء عرفت منين من التنوين التنوين من علامات الأسماء أدي فرق تاني فرق تالت فرق تالت إن النون الساكنة ممكن تأتي كموقع في وسط الكلمة زي سندس سندس هنا النون إيه متوسطة طب من متطرفة في آخر الكلام يبقى النون الساكنة متوسطة ومتطرفة إنما التنوين التنوين مذيل في آخر الكلام يبقى طول عمره متطرف بس طول عمره متطرف بس يبقى النون الساكنة أصلية وزائدة التنوين متطرف خلاص تاني النون الساكنة أصلية وزائدة التنوين زائد على طول النون الساكنة في الاسم والفعل والحرف التنوين التنوين في الاسم بس النون الساكنة متوسطة ومتطرفة التنوين متطرف فقط خدتوا بالكم طيب تعالوا بسرعة بعد ما خدنا كده جزء مصغر للمقارنة بين النون الساكنة والتنوين نجري بسرعة على أول حكم هيقابل النون الساكنة والتنوين هو النون الساكنة والتنوين السيناريو الجديد بتاع النهاردة قد يلتقي بحروف الهجاء هو ده ملخص الأحكام اللي هناخدها إن النون الساكنة والتنوين عايزة تلتقي ب 28 حرف هتتقابل مع 28 حرف ايه احوال النون الساكنه والتنوين لما تتقابل مع ال 28 اول لقاء ليها النهارده هتلتقي مع ست حروف اول لقائها النهارده هتلتقي مع ست حروف بس هنتقابل النهارده مع ست من ال 28 ايه هم السته الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء تاني الهمزه والهاء النهارده هنتقابل مع سته بس مش هقابل ال 28 احنا لينا النون الساكنه والتنوين المفروض تتقابل مع اربع حاجات ليها اربع لقاءات ليها اربع مواعيد اللقاء الاول مع ست حروف النهارده بس الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء طيب الست حروف دول لما النون الساكنه والتنوين تقابلهم ايه اللي هيحصل هيتنطق مين اللي هيتنطق النون الساكنه والتنوين يبقى اول ما نلتقي اول ما التقي اول ما تلتقي يا نون ساكنه ويا تنوين بسته احرف الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء تنطق النون الساكنه والتنوين نطق مباشر من امن ينهون سميع عليم من لدن حكيم خبير فسينغضون المنخنقة ينحتون من عامل خدتوا بالكم الكلام شوفوا عمال ادوس على النون الساكنه ازاي شفتوا عمال ادوس على التنوين ازاي من غير ما اعلق لساني اصل احنا لو علقنا لساننا هنريح على الحرف فلما نريح على النون الساكنه والتنوين يتولد الغنه وهنا انا مش عايز غنه لقائنا مع الست حروف النهارده من غير ما اجيب غنه هنطق من غير ما اغن ده لقائنا مع الست حروف خلاص يبقى لقائنا النهارده كان مع كام حرف انا عايز عايز اعملها حكايه انا عايز ابسط الموضوع عايز اخففه فكأن بنلتقي النهارده مع كام حرف ستة طب في حته بقى كمان انت لما نطقت النون الساكنه والتنوين اظهرتها فعشان كده سموه اظهار الست حروف اللي انت قلتهم طالعين من الحلق شايفين ايديا ماشيه ازاي شايفين ايديا فين طالعين من الحلق لو انا مثلت ان ده الحلق اهو زي المسطره ده اللغه العربيه بتاعتنا لما يبقى في حاجه بعيد اسمها اقصى حتى لما حد يتضايق من حد يقول له ايه اقصوا فلان عني ابعده لانه هيبقى ابعد حاجة عني طب ولما احب حد اقول ايه ادنوا مني يعني ايه قرب مني ولذلك لما تعامل مع الحلق لو اتعاملت معاه كانه مسطره انهي ابعد نقطه اللي هنا ولا اللي هنا دي البعيده دي اللي ايديا مش هتطول انا لو لو مثلت يعني مثلا دخلت ايديا في بقي خلاص هطول دي ولا طول دي طبعا دي دي القريبه يبقى دي الادنى طب وديت دي البعيده الاقصى عشان كده الحلق ده اقصى الحلق وهنا ادنى الحلق وما بين الاقصى والادنى الوسط اخر حته بعيده ايديا مش هتطولها اقصى الحلق يطلع منها الهمزه والهاء طب واقرب حته ادنى الحلق الغين والخاء طب وبينهم العين والحاء عشان كده العلماء رتبوهم اقصى الحلق يطلع منه الهمزه والهاء وسط الحلق يطلع منه العين والحاء شايفين ايديا ماشيه ازاي ادنى الحلق يطلع منه الغين والخاء بس الستة طالعين منين من الحلق عشان كده سموه إظهار حلقي عرفتوا ليه سموه إظهار حلقي عشان الست حروف اللي هتتنطق عندهم النون الساكنة والتنوين طالعة من الحلق وصلت الحكاية دي حتة كمان الموضوع لو سبت فيه هطول بس أنا مش عايز أطول خلاص حتى كمان إيه الفرق بين الغين والعين النقطة صح ايه الفرق بين الحاء والخاء النقطة صح خدين بالكم من الحتة دي عشان كده العرب العرب قالت لما في حرف يتقابل مع حرف آخر الفرق بينهم في التنقيط في النقطة الحرف اللي معلوش نقطة يسمى مهمل اللي معلوش نقطة يسمى مهمل يعني مهمل من التنقيط معلوش نقطة واللي عليه نقطة يسمى معجم عشان كده اللي يفتح الكتب القديمة بتاعت الحديث إلى آخره يقول لك لما يجي يوصفوا الحروف يقول لك إيه الحاء المهملة يعني ما عليهاش نقطة الخاء المعجمة اللي عليها نقطة العين المهملة ما عليهاش نقطة الغين المعجمة اللي عليها نقطة عشان كده عشان كده خلي بالكم من الحتة دي لذلك متن تحفة الأطفال قال إيه عن الإظهار الحلقي اسمع كده فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان عشان ما عليهمش نقطة ثم غين خاء فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء هكذا يبقى لقائنا النهاردة وكان معادنا النهاردة كان مع ست حروف أول لقاء للنون الساكنة والتنوين معاها إن هنلتقي مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الست حروف كانوا طالعين من الحلق لما أظهرت عندهم النون الساكنة والتنوين سمي بالإظهار الإيه؟ الحلقي دي كانت حكايتنا النهاردة ومع المعاد الأول للنون الساكنة والإيه؟ والتنوين إن شاء ربي الحلقة القادمة هناخد معاد تاني وناخد لقاء تاني مع حروف أخرى بحكم جديد بس ده نعرفه الحلقة الإيه القادمة خلاص نشوف يلا مع بعضنا الفقرة الثانية وهي فقرة الشيخ محمود خليل الحصاري بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الدين التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
عدنا إليكم آه، بعد استماع فقرة آه، شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة غافر من قول الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله هو السميع البصير وانضم إلينا في هذه الفقرة أخونا علي شوقي شرفت اقرأ وصلت يا شيخ علي شرفنا يا شيخ محمد ربنا يكرمك وبارك الله فيك يا شيخ علي الله يبارك فيك آمين.
الله يكرمك طيب نستمع بقى إن شاء الله علي بإذن الله تعالى آه، لهذه الآيات قراءة كده مرتلة قراءة تعليمية عشان إخواننا إن شاء الله يستفيدوا منها ونسمع هذا الأثر إن شاء الله من خلال المتصلين والمتصلات اتفضل يا علي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح على يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق عايز منك بقى نعيدها تاني عشان عايز أأكد على الغنى قوي يلا
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بارك الله فيك يا علي احسنت سخنت انت في الاخر الله يكرمك طيب عايز ادي بقى تعليقات لحين تلقي ان شاء الله المتصلين والمتصلات لان المقطع ده مهم جدا فعايز اعلق على شويه امور فيه المقطع ده بدا بهو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب الايه بدات بهو ضمير بدات بهو تخيلوا لو احنا بدأنا معايا علي لو بدأنا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وكأن الذي يرينا الآيات وينزل الأرزاق من السماوات من والله في, في اللي أنا قلته إبليس لأن أنا قلت الله أعوذ يرحمه.
بالله من الشيطان الرجيم هو اه لو وصلنا اه لان احنا عندنا في اللغة العربية يا علي الضمير يعود لأقرب مذكور وأقرب مذكور إبليس عليه من الله ما يستحق ولذلك هنا حاجة من اتنين لو أنا مش هجيب البسملة أفصل الاستعاذة عن الآية زي ما أنت عملت أو الأولى والأحرى في هذه الأحوال أن يؤتى بالبسملة مم.
ماشي نرجع تاني بس بعد الاتصال ده السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل ازي حضرتك يا حاجة ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم أعزك الله وزادك الله علما الله يسترك أقرأ إن شاء الله ممكن برواية خلف عن حمزة طيب طيب أعوذ بال لا خلاص بسم الله لا هو صح ينفع ينفع تستعيذي بس بحالتين انك تفصليها عن الآية أيوه تعملي فاصل بينهم حاضر او الأولى والأحرى نستعيذ بس نجيب كمان البسملة ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا طب قولي لي يا حاجة نعم وينزل لكم من السماء لو وقفنا على السماء لح- لخلف نقف ازاي
مش هنقف بستة برضه لا أمال صلي على النبي عليه الصلاة والسلام
بعض مشايخنا كانوا لما يجوا يدعبوا الطلبة هم بيقروا حمزة أيوه يقول له إذا أردت أن تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة ما شاء الله واخدة بالك نعم ليه؟ لأن أي همزة حمزة بيقف عليها ليه فيها شغل ايوه فطالما أن الهمزة متطرفة ايوه يبدلها هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء من غير السماء.
همزة من السماء و- وما تمدش و... لا هنا بقى تتمد اتنين اتنين بقى أو أربعة آه.
أو ستة من غير همزة من غير همزه ده يلا لو, لو وقفنا عليها لو وقفتش اه لكن لو وصلتي يرجع الامر الاصل ويتمد ستة مع الهمزه بارك الله فيك يلا دي بالنسبة لي جديدة طب وصلت وصلت طب الحمد لله يلا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق بس خلي بالك نعم الراء مفخمه لينذر نعم يلا لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على لا ال- هنا ملا كبرى يخفي يخفي على الله منهم منهم منهم شيء لمن لمن الملك الملك اليوم لله الواحد القهار طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلمه شيء لو وقفنا عليها الحمزه أيوة برضو لي- ليها انا هقول لك على كيفيه تقفي بيها اتفضل تقفي من غير همزه شيء شيء يقول ايه ها.
شيء طيب ما فيهاش سكتة لا مش هيسكت بقى في الوقف خلاص ما مش بقاش في يعني- سكت في الوقف يعني على ال- على الله منهم شيء شيء بس.
بس كده
اه وصلت يا حاجه وصلت بارك الله الله فيك يبارك فيك يا رب احسن الله عليك السلام جزاك عليكم.
الله خير الله يكرم معنا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخي الكريم ازيك يا شيخنا الله يكرمك تفضل يا علي الله يكرمك يا حبيب بارك الله فيك
اقرا الآية 15 إن شاء الله تفضل يا حبيبي
آه، طريقة حفص إن شاء الله نعم تفضل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى عليهم من الله لا يخفى على الله منهم شيء مم.
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يا علي اتفضل قا ولا كا كا ظبط يلا
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير احسنت يا علي أحسن الله إليك بارك الله فيك يا علي طيب معنا آه، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد الحمد لله جزاك عنا كل خير الله يكرمك يا أم وليد بارك الله فيك انت وضيفك والقناة والعاملين بعدها ان شاء الله كلهم يا رب آمين يا رب آمين يا ربنا رب يكرمك ويستاهل وصل وصلت القاعدة بتاعت النهاردة ربنا يكرمك انا بحاول والله وادعي لي ان ربنا بس يفتح مخي يا شيخ محمد طيب وانت بتقري بالراحة كده انت فاتحة المصحف اه طيب عشان لما اديكي اشارات لحاجات معينة الله يبارك لي فيك وليا طلب اخر عينيا لما تبقي فاتحة المصحف ايوه خلي دايما في ايدك كده قلم رصاص اه عشان لما اقول لك علمي وانت بتقري معايا حاضر.
هديك العلامات اللي هقول لك عليها دي تمشيها في المصحف كلها ان شاء الله حاضر يلا ابدأي من جزاك اول ما, ما الله خير.
بدأنا ربنا النهارده يكرمك هو يا رب.
الذي يريكم ربنا يصلح حالك يا رب يسهل لك آمين.
امورك ويسترها معاك امين يا رب
هبتدي ان شاء الله من هو الذي نعم تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب طيب انا نعم.
بسيبك تقولي الآية أيوة وبعد كده اعلق لك عليها طيب ماشي ماشي جزاك الله كل خير اول حاجة في ليا ملاحظتين عندك اتفضل الملاحظة الاولى هو الذي يريكم آياته اه خلي بالك من حاجة عايزك القاعدة دي ما تنساهاش يا ام وليد عينيا حاضر دايما العرب لغة العرب احنا بنتكلم اللغة العربية أيوة.
والقرآن أنزل بلغة العرب ان شاء الله عشان كده لازم نتبع القواعد القواعد بتاعتنا بتقول ايه اه ان انا هبدأ الكلمة بمتحرك بس لما اجي اقف على الكلمة ما آه، أقف- ما اقفش أسد.
بحركة اقف بايه بس اسكن عشان كده حضرتك قلتي آياته اقف اقول آياته ولا آياته اياتي مش عاوزك تنسي القاعدة دي حاضر دي ألف به قواعد حاضر ان انا ابدأ بمتحرك واقف على ايه طيب اقف على ساكن خليكي معايا طيب اعمل اعمل انا علامه السكون ولا اعمل ايه عشان عشان اتعلم برضه بقى لما ت- عايزك تقريها تاني تقول ايه هو الذي يريكم آياته لو هتقفي حاضر يلا اعمليها كده بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم اياته اوصليها بقى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا حلو كده وما يتذكر وما يتذكروا وما يتذكر إلا من ينيب تمام انت في اول مرة قريتيها كنت قريتيها زادت منك الضمة شوية اه قلتي وما يتذكروا لا احنا آه.
اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ايوه ان لما نيجي عشان الضمه ما تزودش ما تزيدش مني أيوة.
او الكسره ما تزيدش او الفتحه ما تزيدش اشبكها في الحرف اللي وراه حضرتك و...
قلت ايوه فعلا كده وما يتذكروا ايه على طول شفت قلت آه.
ايه وما يتذكروا الا على طول ما بديش فرصه حاضر يلا قوليها تاني كده وما يتذكروا حاضر بسم الله الرحمن الرحيم وما وما يتذكر وما يتذكر لا برضه ما, مديت.
ما تزوديش وما برضه مديت.
يتذكروا الا اه وما يتذكر إلا إلا من من ينيب مم.
فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين و... ولو ايه ولو كره كرهه ولو كره ايوه كده ولو كره الكافرون صح يا شيخ تمام انا معاكي ربنا يوسع عليك يا رب رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش تاني كده رفيع رفيع تاني الدرجات.
رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح يلقي, يلقي, يلقي الروح من أمره ايوه كده على من يشاء من عباده لينذروا يوم لا خلي بالك نعم اهم شيء قوة الملاحظة أه.
انك تشوف الحرف ده عليه فتحة تفتحي لينذروا ولا لينذرا را ينذره يلا مم. على من يشاء من عباده ينذره لا هنقف بحركة ولا سكون اه يعني المفروض من سكون اه مم.
م- من يشاء من عباده على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق الطلاق لا طلاق هنا بقى خطورة الحروف في فرق ما بين الطل- الطلاق آه، والتلق والتلاق والتلاق أيوة كده جزاك الله خير يوم هم يبرزوا يوم- بارزون يوم هم بر- برزوا بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لم- لمن لمن الملك اليوم لمن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار القهاها ولا ها القهار بارك الله فيك يا أم وليد تعبتك ربنا يكرمك لا لا مطلق لا أبدا ربنا يكرمك الله يكرمك معنا الأخت سام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يكرمك بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم الله يسترك يا- آه، أقرأ حضرتك من الآية رقم 17 هاتيني من عنده هو الذي يريكم آياته تاني حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من لا، لا.
وما يتذكر إلا من ينيب عارفة الخطأ كان فين؟
اه في الضمه اللي انا زودتها يعني شويه ايوه انا بحاول اتناقش ليه لا، عشان عارفة.
كان مشايخنا بيعلمونا حاجه ان اول خطوات المهاره ان الطالب او القارئ يحس بغلطه
آه، جزاك الله خيرا يلا اكمل
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا طب القهار القهار ايوه كده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم, الأز... يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق طب يقى ولا يقى يقضي بالحق مم.
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بارك الله فيك احسنتي معنا الحاجه فاطمه السلام عليكم يا حاجه فاطمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا خيرا جزاك يا حاجه فاطمه والله يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويعزك والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميك الله يخليك يا حاجه طرح فاطمه جميل وخفي يعني بسيط يدخل على طول العقل والله ربنا يخليك يا حاجه فاطمه والله ما شاء الله عليك ربنا يحميك يا ابني يا رب الله يسترك اتفضلي يا أبدأ حاجه إن شاء الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بارك الله فيك أحسنت جزاك الله خيرا خيرا جزاك طيب معنا الأخت مروة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ خيرا جزاك يا أخت مروة آه، شيخ أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة قبل ما أقرأ إن إن حضرتك لما تدينا الحكم ممكن الإخوة والأخوات يطلعوا بعد ما نخلص الحلقة طبعا يطلعوا زي نظام واجب كده يطلعوا ال- ال- اللي هم استفادوه يعني مثلا نظام ال- آه، حكم الإظهار مثلا مم.
يطلعوه في ورقة واللي هم فهموه يطلعوه من الآيات اللي إحنا خدناها تقصدي كواجب منزلي أه إن شاء الله حاضر ماشي حاضر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ ربنا يكرمك أقرأ تفضلي يا أخت مروة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بم- بمناسبة كلامك نعم يعني آه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة نعم نعم.
قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم صح كده؟
نعم.
طيب بالمناسبة خلاص نقول كده على يعني وال- والناس بتستمع إلينا بعد ما أنا شرحت دلوقتي حكم الإظهار الحلقي اليوم وقلنا إن النون الساكنة والتنوين بتلتقي بالهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء أيوة.
مقطع النهاردة فيه إظهار حلقي أيوه عايزين إن نطلعه شاء بقى الله الناس كده إن شاء بعد ما الله.
تنتهي الحلقة تتدرب وتطلعه إن شاء الله بإذن الله خلاص؟
خلاص تفضلي يا أخت مار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا طبعا هو كتدريب آياته لما أقف عليها عشان التسكين سكنها أيوه بس طبعا ده لو نفسي ضيق أيوة.
بس الاولى ان انا اوصل يعني معلش اخدها يا شيخ هو كده.
عشان في رهبة يعني وكده فغصب عني لازم نفسي بيتقطع.
طيب على مهلك وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لا خلي بالك نعم على من يشاء من غير غنة على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بس خلي بالك عايزة- بس طلب يا شيخ اتفضلي ان حضراتكم كلكم يا رب المشاهدين يسمعوني ان يدعو لاخويا بالرحمه
رحمه الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه آمين.
برحمته امين يا رب وأن يفسح له في قبره مد بصره امين يا رب.
وأن جزاكم يبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من خير.
أهله امين جزاكم الله إنه خير.
ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خير خيرا جزاك بارك الله فيك طيب معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الله يكرمك يا حاجة زينب جزاك الله كل خير والله على الشرح الجميل ده الله يكرمك يا حاجة زينب منتظرين حلقة بكرة إن شاء الله بأمر الله مع أبو ج... مع أبي جعفر المدني يعني إن شاء الله تمام اتفضلي يا بإذن حاجة الله.
زينب أكيد إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بس خلي بالك ولو كره الكافرون حاضر ولو كره الكافرون لا الكي كي لا الكا الكا ولو كره الكافرون هم.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده طب عندك مانع وحضرتك بتقرأي نبتدي كده نطلع تقولي لي ان ده اظهار حلقي ولا لا حاضر طب اقرأي الآية دي كده تاني حاضر اللي هي من أول رفيع الدرجات اه نعم حاضر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده هنا هو حضرتك في إزهار حلقي كم اظهار حلقي في الآية دي أم، آه، أدي من عبادي أدي واحد آه، مش عارف وقبلها قبل من عبادي فين من أمره من أمره تمام أيوة أنا صح ولا لا تمام يبقى عندك كم اظهار حلقي في الآية دي عندي اثنين واقول لك على أيوة.
معلومة جديدة لحضرتك وللمشاهدين كمان اتفضل حضرتك اتفضل شايفة حضرتك النون محطوط عليها ايه آه، النون عليها سكون و رأس و- حاء صغيرة كده اه دي سكون اهي أيوة.
دي علامة الإظهار الحلقي للنون طب وممكن تكون عارية من السكون من ال... مش كده؟
ما هو دي علامة سكون أيوة بس وفي نفس الوقت دي علامة للإظهار الحلقي لحرف النون اه يعني لازم يعني أول تكون ما عليها تلاقي رأس الحق أول أقول لك على حضرتك على حاجة أول ما تلاقي النون عليها رأس الحاء اعرفي واحنا مغمضين ان ده إظهار حلقي تمام تمام وصلت وصلت طبعا يلا جزاك الله أكيد.
كل خير والله هالشرح الجميل ده أكمل
آه، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق بس عايز الراء المفتوحة شوية لو لو أنا قلت الراء بشكل فردي أقول را ولا را را يبقى لينذرا يلا لينذر يوم التلاق مم.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في إظهار حلقي في الآية دي إظهار حلقي مم. أنا بدور على الميم ساكنة لا هنا مفيش إظهار حلقي طب إيه رأي حضرتك إنه فيه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا فيه اه
أنا عايز برضو كلامي مع حضرتك كلامي للمشاهدين اللي سامعيني دلوقتي اه في معقولة تكون دي فيه منهم منهم إيه رأيك في كلمة منهم ما انا بقول حضرتك معقولة تكون منهم طبعا النون عليها إيه عليها ر- رأس الحاء السكون ووراها حرف مين حرف الهاء من الإز- حرف الإظهار ها تمام أكمل لا دي جديدة حضرتك والله أكمل إن شاء الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع هنا في إزار برضو من حميم تمام ايوه تمام.
كده أيوة تمام يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير طب في إظهار حلقي في الآية دي؟
في ال- من أول فين حضرتك يعلم خائنة الأعين؟
لا الآية الأخيرة اللي تحت والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق آه.
ها
آه، لا
طب ولو وصلت بشيء بما بعدها آه، انا اصلي قاعده ب- بدور أب- ايوه طبعا هنا في اظهار لان هنا وقت ال تنوين ال- ورا منه شيء مين؟
تن- تنوين ورا حرف الهمزه يبقى اظهار حلقي برضه وصلت وصلت تمام بارك تمام.
الله فيك يا حاج بارك الله فيك يا أحسن شيخ.
الله إليك الله يخليك.
جزاك الله خير طيب معنا الحاجة إحسان السلام عليكم يا السلام حاجة عليكم إحسان ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة ربنا الله يا يبارك حاجة لنا في إحسان حضرتك وجزاك الله كل خير على الشرح الجميل ده الله يكرمك يا حاجة إحسان وربنا يا ربنا يبارك في ضيفك إن شاء الله الله يسترك أبدأ إن شاء الله ابدأي بس عايزك برضو وانت بتبدأي بعد ما تخلصي الآية تقولي لي إذا كان فيها إظهار حلقي ولا لأ حاضر عاي... عايز إيه أنا مش الغرض إن أنا أشق عليكم والله لا بس ربنا أنا عايز يخليك. لا، أعلمكم أنا نفسي ده كله تعليم أعلمكم لأهلينا.
حاجة يلا أكمل كله تعليم يا شيخ محمد لا جزاك الله كل خير الله يكرمك ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب الله يكرمك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فيها حاجة؟
ها؟
فيها إظهار حلقي
آه، أنت- الآية إيه؟
الآية اللي قلتيها الآية الأولانية أيوة ال ال- ال- ال- آياتي ده ال- ده من الإح- الهمزة محققة لا لا أنا بتكلم على حكم الإظهار الحلقي حكم الإظهار الحلقي أه اللي هو نون ساكنة وتنوين في نون في ساكنة.
الآية نون ساكنة أو تنوين التنوين النون ال- النون ال- الساكنة في في لمتة.
ما فيهاش حاجة
وما يتذكر إلا من ينيب هنا هنا إدغام آه، لا لا لا أنا عايز بس إظهار أنت إظهار- معايا؟
إظهار إظهار فين ما- هنا في الآية ما فيهاش.
مثلين متماثلين لا هنا هنا الآية ما فيهاش أه ما فيش لا ما فيش إظهار حلقي لا لا ما أنا بدور مش لاقي أه تمام هاتي الآية اللي بعدها يلا فادعوا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينظر لينظر يوم التلاق بس خلي بالك لينذر لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم لا ولا شفيع من حميم الغنة حاضر هنا النون هنا هنا بقى مظهرة هي لأنها ساكنة وراه حرف مين ووراها حرف ال- الحاء أيوة كده اه تمام اه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع بس خلي بالك من الغنة ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بارك الله فيك يا حاجة ربنا يبارك لنا في حضرتك الله يكرمك معنا الحاجة صبرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك لا.
الله فيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاج.
وضيفك الكريم الله يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل ال- وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب طب يتظا ولا يتذا يتذكر ما إلا من ينيب يلا نقولها على بعض وما يتذكر وما يتذكر إلا من ينيب فادعوه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من من أمره نعم كملي انا ما- ما بسمع حضرتك يلقي الروح من أمره على على من يشاء من عباده ين- ينذر يه- لينذر يوم التلاق لا ظ- لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق بس فخام الراء لينذر لي- لينذر يوم التلاق مم.
يوم هم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء بس ظبطت التشكيل لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم على الله على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الايه لله الواحد يا يا القهار حاجة صبرة نعم لمن الملك اليوم نظبط التشكيل من الملك لمن الملك لا مش اليوم ملكي الملك لمن الملك اليوم مم.
لله الواحد القهار اليوم اليوم اليوم تجزى كل تج...
نفس تجزى تجزى كل نفس لا.
بما كسبت يا حاجة صبرة نعم ع- عايزك بس تخلي بالك من التشكيل حاضر اليوم تجزى كل اللام مضمومة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأ- وأنذرهم وآ وأنذر وأنذرهم يوم الآزفة إذا إذا القلوب إذا لد- ولا إذ القلوب إذا الق- لا خلي بالك من إذ.
التشكيل إذي إذا القلوب لا لا إذ القلوب إذ القلوب لدى إذ القلوب لدى الحناجر صبرة.
كاظ- كاظمين حاجة صبرة نعم التشكيل إذ القلوب
إذ, إذ القلوب لدى, لدى الحناجر كاظمين مم.
ما للظالمين من حميم ولا شفيع من حميم ولا حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق يقضي بالحق والله يقضي بالح- يقضي بالحق مم.
والذين يدعون من دونه لا يقضون من- بشيء من دونه ما نزودش في المد يا- والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السريع هو السميع البصير بارك الله فيك يا حاجة وفيك صبرة.
بارك.
الله السلام يكرمك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله معنا اتصال آخر طيب طيب آه، أسمع كده منك آه، يعني آه، أنت قلت لي ما شاء الله إنك بتبتهل من فضل الله ربنا يكرمك طب أسمع منك كده جزء بسيط كده من ال اديها لك كده يا علي
يا رب
يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني
ربنا يكرمك يا علي بارك الله فيك الله يكرمك احسنت يا حبيبي طيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ام سلمى
ازي حضرتك يا شيخ الله يكرمك بخير الحمد لله تفضلي
اقرا من اول آه، الايه 12 اتفضلي هو الذي يريكم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا لا رزق ولا رزقا رزقا عيديها تاني يلا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب عيدي لي الايه دي تاني حاضر. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق بس خلي بالك يا ام سلمى أيوة.
من لينذر الراء المفخمه را لينذر ايوه كده يلا
لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بارك الله فيك يا ام سلمى احسنتي جزاك الله خيرا طيب يا علي يعني سبحان ربي الوقت انقضى سريعا آه بارك الله فيك واحسن الله اليك وفيك بارك.
وشرفتنا في اقرا وارتقي علي شرفنا نتمنى بحضرتك ان إن شاء شاء الله يا الله.
حبيبي باذن الله تكون زيارات متكرره إن شاء الله باذن ربي تبارك وتعالى وجزاك الله خيرا يا علي وخير جزاك إن شاء الله آه، إخواني وأخواتي جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ما ننساش إن شاء الله أن بكرة الحلقة الشهرية لأبي جعفر المدني بإذن الله تعالى تابعونا إن شاء الله وأحسن الله إليكم وإلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ودمتم في أمان الله
اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقي بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة الرحمة بستان الحكمة الحكمة